أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم يشرفنا بالحضور كالعادة جناب الأب الورع القمص زكريا بطرس أهلا بيك يا وتسابونا يا اهلا بيك وبالمشاهدين أشكرك آه، يا جماعة احنا بدينا واتكلمنا عن حاجات كتير في حياة محمد نبي الإسلام ولسه في بحث اللي بيعرضه لنا أبونا عن ط- آه، ماجستير عمله واحد آه، اسمه عبد الأحد لسه هنتكلم في الموضوع ده تاني بس قبل ما نروح ونعمل أي حاجة يرفعنا أبونا في الصلاة اتفضل أتسابونا امين بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا من اشرقت بالنور على الجالسين في كوره الموت وظلاله فليسطع نورك في قلوب جميع المشاهدين لاناره معرفه مجدك حتى نتحول من ظلمات الى نور ومن سلطان ابليس الى حريه مجد اولاد الله لاجل الدم الغالي الكريم وطلبات قديسيك اسمعنا لما نديك بالشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبز الكفاف اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين
امين امين قدس ابونا آه، كلمتنا قدسك عن آه، قصه الراهب بحيره وازاي انه تلمذ محمد نبي الاسلام السؤال هنا هل ال- رساله الماجستير اللي قدسك بتعرضها آه، واللي حصل عليها ال- الباحث اللي اسمه عبد الاحد آه، هل تعرضت لتقييم علمي وتحقيق تاريخي آه، لما حدث ما بين محمد والراهب بحيره
طبعا بالتاكيد نعم فهي رساله ماجستير علميه كما تعلم ايوه آه، ولقد أفرد الباحث بابا كاملا من الرسالة وهو الباب الرابع بعنوان تقييم تاريخي ولاهوتي لقصة بحيرة الراهب هو نفسه اللي عمل هذا الفصل علشان خاطر يقيم ال- آه، الرسالة تقييم علمي طب عظيم ممكن قدسك تذكر لنا بعض اللي جه في الباب دوت من تقييم عن قصة الراهب بحيرة ومحمد تمام تساءل الباحث هل تنضوي هذه القصة كما ذكرت كما ذكرت في المصاحف الإسلامية والمسيحية على أي حقيقة تاريخية ده سؤال في حقيقة تاريخية من ذلك أجاب في الرسالة قائلا إن هذه المصادر جميعها الإسلامية والمسيحية عن هذه القصة تتفق في أن هناك اتصال حدث بين الراهب وبين محمد م.
راهب بحيرة وأن بحيرة ترك بصمة في حياة محمد أثرت في تطور إدراكه الديني وقال الباحث أن أكبر دليل على ذلك ما ذكر في القرآن في سورة آه، الن- النحل آية 103 ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين
طب آه، الباحثين في الآية دي أتسابونا لأن دي حاجة خطيرة جدا الباحث قال إيه في التعليق على الآية القرآنية دي
قال ايه سؤال مهم آه، قال ان الوثنيين العرب آه، في الجاهليه أي اتهموا محمد بالتزوير أي وادعاء ان القران موحى به من الله نعم
وانه قد تعلم هذا القران من شخص اخر ده القران بيقول كده ان هم أيوة.
بيقولوا كده ويوضح القران ان هذا الشخص الذي يشيرون اليه هو شخص اجنبي الله يعني في اعتراف أي واستخلص الباحث في رسالة الماجستير من هذه الآية أنها تعترف أن محمدا قد تقابل فعلا مع شخص أجنبي لا يجيد اللغة العربية ويروي ويرى الباحث أيضا أن هذه العلاقة المشار إليها لم تكن لقاءات عابرة بل كان لها أثر على محمد مما جعل العرب يلاحظونه ويتكلمون عنه ويضيف البحث قائلا أن السيرة النبوية لابن إسحاق ذكرت الكثير عن محادثات محمد مع كل من اليهود والنصارى الأمر الذي يرجح وجود أصل لقصة بحيرة خصوصا أن بحيرة الراهب ليس عربيا بل سريانيا مم.
ويؤكد البحث مصداقي مصداقية الواقع والوقائع التاريخية عن قصة بحيرة بما شهد به بحيرة بما شهد به المسعودي في كتابه مروج الذهب الباب السادس عن المراجع المسيحية شوف المسعودي بيتكلم عن المراجع المسيحية أيوه التي ذكرت هذه القصة بقوله أن بحيرة هذا يدعى في كتب النصارى سرجيس أيوه إذا إذا فقد كان على علم بكتب النصارى التي ذكرت هذه القصة
طيب ده شيء هو جميل بيتكلم ده شيء جميل بس آه، قدسك تعرف طبعا احنا في البرنامج هنا ب- لازم يكون فيه كلام بصرف النظر عن رؤية الباحث تفسير علماء المسلمين من المفسرين المعتمد عليهم ايه للصورة دي للسورة دي نفسها للآية دي والآية دي في السورة شوف يا سيدي جاء في كل التفاسير ابن كثير والطبري والقرطبي والبيضاوي والناسفي والنيسابوري وغيرهم في تفسير سورة النحل 103 م.
أن معارضي محمد كانوا يشهروا آه، يشيرون إلى عبد رومي وقال بعضهم كان اسمه آه، بلعام وقال آخرون لا اسمه يعيش وقال آخرون آه، إنما يعلمه نصراني كان اسمه جبر وقال آخرون بل كان غلامين اسم أحدهما يسار والآخر جبر يقرآن التوراة فكان النبي يمر عليهما ويستمع منهما وقال آخرون بل كان ذلك سلمان الفارسي اه
شوف ال- شوف الأمور بتتربط ايوه ازاي ايوه كان متتلمذ وياه على يدي بحر ايوه وهذا اعتراف من المفسرين المسلمين أن محمدا كانت له علاقات بأشخاص كثيرين يجتمع معهم ويستمع إلى قراءاتهم في التوراة والإنجيل ولست أدري لماذا تحاشى المفسرون المسلمون ذكر اسم بحيرة من بين الذين كانت لمحمد صلة بهم وتعلم منهم بينما قصروا ذكر بحيرة على لقائين نعم اتنين فقط في كتب السيرة آه، المحمدية في الوقت في الوقت الذي أقرت فيه المراجع المسيحية أن محمد قد تتلمذ على يدي بحيرة كما مر بنا هل هي سياسة التعتيم والتعمية أم ماذا نريد ردا اكيد بن عايزين رد من شيوخ الازهر يا ريت تردوا على الكلام دوت لان بصراحه مش لاقيين له اجابه ويا جماعه اللي عايز يعرف واللي عايز يشوف اكتر تروح لل website بتاعنا في الصمين dot com اللي بيظهر على الشاشه قدامك وهتشوف الحلقات عايز تسمع عايز تحصل على الحلقات ديت هتلاقيها كلها موجوده عندك وعشان تعرف وتتابع معانا كل الدلائل وتسال شيخك وتسال الامام بتاعك عارفه ان هو يرد عليك آه، دلوقتي نرجع لرسالة الماجستير بتاعت الأستاذ عبد الأحد آه، وقدس اتكلمتنا وقعدت إن أنت هتتكلم عن ختم النبوة آه فيا ريت بقى قدسك تكلمنا عن ختم النبوة ديت وازاي وفين وفي ظهر محمد والكلام ده كله حاجات مالهاش دي حاجة مهمة قوي يعني.
برافو برافو في صفحة 34 من هذه الرسالة تقتبس ما جاء في كتب التراث الإسلامي في كتاب المسعودي في مروج الذهب ومعادن الجوهر الجزء الأول وصفحة 116 عن كشف بحيرة لظهر محمد ورؤيته لختم النبوة مشابها لما وصف في كتاب بحيرة كما تدعي كتب التراث الإسلامي وفي صفحة 128 ذكر أنه في التراث الإسلامي يقولون أن علامة الختم هذه تبين أن محمدا نبي على اعتبار أن هذا الختم هو ختم النبوة نعم ويذكر الباحث في رسالة الماجستير صفحة 128 أن الكلام عن هذا الختم هو ذروة القصة في التراث الإسلامي إذ يعتبرون هذه القصة مرجعا تاريخيا وأضاف أن المسلمين يدعون نعم.
أن التوراة والإنجيل تنبأ عن مجيء محمد
ايوه
ده, ده الادعاء ايوه
فعجيب ده شيء جميل جدا طب أقول سابونا آه عبد الأحد المالكي في رسالة الماجستير بتاعته قال إيه عن الكلام ده؟
قال ايه عن الكلام ده في صفحة 129 من هذه الرسالة آه، قال ان جميع المصادر الإسلامية جميع المصادر الإسلامية لم تحدد أين وجد في التوراة والإنجيل ما يدعونه من ختم يعتبر علامة النبوة
أيوة.
يعني هما بيقولوا ان ده الختم موجود في التوراة والإنجيل أيوه طب بس ما قلناش موجود فين واضاف لم يرد ذكر في الدراسه التي قام بها الطبري في كتابه الدين والدوله الذي اورد فيه ما يدعيه من نبوات الكتاب المقدس عن محمد أيوه واستطرد قائلا ان الدراسات الحديثه كلها لم تستطع ان تذكر موقعا واحدا في الكتاب المقدس ورد فيه هذا الختم المزعوم أيوه فيش ده الرساله بتقول كده واضاف يس الحقيقه انهم ادعوا قصه الختم هذه مما جاء في القران عن محمد انه خاتم النبيين في سوره الاحزاب 40
خاتم النبيين احنا كنا فاكرينها بتاع معناتها متمم النبيين ايوه عامة آه، في الحلقة آه، في حلقة من الحلقات اللي اللي فاتت آه، قدسك سميت خاتم النبوة بحسنة أو وحمة في الجلد هل عندك مرجع من التراث الإسلامي بيؤيد الكلام دوت؟
حاضر شوف يا عزيزي انت تعرف ان انا لما بتناول الامور الاسلاميه بيبقى علي امر في غايه الحساسيه فلا يمكن ان اقول شيئا من عندي ولكن هذه التسميه وردت في صحيح مسلم
مم.
كتاب الفضائل حديث رقم 4329 باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسم محمد بيقول عن عبد الله بن سرجس قال رأي آه، رأيت النبي وأكلت معه خبزا ولحما ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه وطبعا معلش ه- في صعوبة في الكلمات اللي جاية آه، صعوبة في الفهم يعني فيتحملوني وأنا هشرحها بعد ما أخلص على طول أربع كلمات سوف أقرأها ولكني سوف أفسرها آه، الخبر بيقول ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خلان كأمثال الثقاليل طبعا دي كلها
طيب يعني اللغة قديمة بتاعت ال ال القديم يا عزيزي الفاضل طب ممكن قدسك ت- تفسر لنا المعاني بتاعت يعني ناغد وجمعا وخيلان وثقليل طبعا ده ده في حصول بالموضوع آه والتفسير بتاعي طبعا مش من عندي لكن التفسير هيبقى من شرح النووي آه قال ايه النووي ناغض كتفه اي اعلى كتفه وقوله جمعا معناه انه جمع الكف يعني قد الكف واما الخيلان فهي جمع خال وهو الشامة في الجسد الشامة المعجم الوسيط بيقول عن الشامة جزء واحد وصفحة آه، 500 504 يقول الشامة هي علامة في الجسد يخالف لونها لون سائره سائر الجسد ايوه
وأيضا في المعجم الوسيط جزء واحد صفحة 93 الثقاليل جمع السؤلول وهو بثر صغير صلب مستدير يظهر على الجلد كالحمصة أو دونها من هذا نرى أن الختم هو عبارة عن شامة وحولها بثور هذه كل الختم بتاع النبوة وهي بهذا تشبه ما يسمى بالوحمة أو الحسنة ففي المعجم الوسيط أيضا جزء واحد صفحة 174 يقول وهي سمة في الجلد
ايوه وما يقولون عنه خاتم النبوة هو سمة في الجلد أي حسنة أو وحمة أو شامة حولها بثور هذا هو الختم
يعني اقول لك الا فضفوك بارك الله فيك هل في مصادر اسلاميه اخرى تتحدث آه، عن الشامه او الحسنه او الوحمه غير اللي جه في صحيح مسلم بالتأكيد آه، يعني دلوقتي الإنترنت ده فتح لنا أبواب كبيرة قوي نعم آه، جاء في الإنترنت موقع www.islamweb.net وده موقع شهير إسلامي تحت عنوان ماذا تعرف عن خاتم النبوة واحد قال كان خاتم النبوة بين كتفيه من الجهة اليسرى وهو بروز على جسده بحجم البيضة الصغيرة وقال القرطبي اتفقت الأحاديث ده القرطبي على فكرة الأحاديث الثابتة على أن الخاتم كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر قدره إذا قلل كبيضة بيضة الحمامة وإذا كسر كجمع اليد آه.
قبضه يعني اه يعني قبضة آه، طيب يا جماعة اللي عايز يعرف عن الختم دوت عندنا أختام كتير بس خش على ال website آه، في الصميم دوت كوم وهتشوفوا فيها كل الكلام دوت مكتوب آه، وطبعا هتشوفوا الحلقات بالتفصيل طب قدس أبونا هل أحد من الصحابة واحد من الصحابة بتوع محمد شاف الحسنة أو الوحمة أو خاتم النبوة دي في ظهر محمد؟
اه كتير آه.
كتير آه ده الكلام ده جه في نفس الموقع بتاع www.islamweb.com دوت نت إذ يقول خاتم النبوة علامة ظاهرة رآها عدد من الصحابة فهذا آه، السالم بن يزيد يصف خاتم النبوة بأنه مثل البيضة الصغيرة بين كتفيه كتفيه فيقول ذهبت بي خالتي إلى النبي فقالت يا رسول الله إن ابن أختي مريض فتوضأ النبي وأعطى الصبي فشرب من وضوئه معلش ما حدش يتقزز من المشاهدين ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة الحجلة يعني آه، بيضة آه، نوع من أنواع الطيور يعني نعم.
وبعدين واحد تاني جابر ابن سمرة يقول رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة وده رواه مسلم واحد ثالث عاصم ابن سليمان يصفه بأنه مثل قبضة الكف عليه خيلان أعلى كتفه اليسرى وناتي إلى شخصية شهيرة بقى وهي سلمان الفارسي صاحبه في الفصل بيقول ايه بيقول جئت رسول الله وهو جالس في اصحابه فسلمت عليه ثم استدرت انظر الى ظهره فنظرت الى الخاتم فعرفته فانكببت عليه اقبله خاتم النبوه
طيب آه، اللي شاف الخاتم رجاله كتير في ستات شافوا الخاتم آه، صحابيات يعني آه نعم جاء بذات الموقع هناك من الصحابيات من رأى خاتم النبوة على كتفه أيضا فهذه أم خالد بنت خالد ابن سعيد تقول أتيت رسول الله مع أبي وعلي قميص أصفر شياكة بنت صغيرة لابسة قميص آه، أصفر يعني فقال رسول الله سنة سنة وقالوا في التفسير انها كلمة حبشية معناها حلوة حلوة قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي زبرني يعني منعني قال رسول الله دعها دي سنة سنة الكلام ده رواه البخاري ولست أدري لماذا لم تذكر الأحاديث المحمدية والسيرة النبوية رؤية واحدة من نسائه البالغ عددهن 66 سيدة غير سيدات المتعة أنها رأت ختم النبوة هذا في الوقت الذي عبثت به أم خالد بنت خالد ابن سعيد البنت الحلوة البت السنه سنه طيب يبقى ملاحظه جميله جدا وتسابونا بس يا ترى ايه هو سر تمسك التراث الاسلامي بقصه خاتم النبوه أها نستطيع أن نفهم الرد على سؤالك مما ختم به المقال في موقع www.islamweb.net آه، قال تلك هي علامة نبوته ميزه بها على غيره فهو النبي الخاتم فهل يبقى مع كل هذه البراهين مكذب ده المقال بيقول كده اذا فهذا الختم هو علامة أنه نبي ولست أدري ماذا يقولون لو علموا التعليل العلمي لهذه الشامة أو الحسنة
وطبعا قدسك مش هتسيبهم في جهلهم لا لا عفو، احنا بس بنشارك بعض باللي احنا بنقراه طب قول لنا بقى التعليل عشان العلمي نوصل للشيخ.
للحقيقة امين قول لنا التعليل العلمي للشيخ هذا ما كشف عنه معل محقق سعودي يدعى عقيل في موقع آه، دنيا الوطن في يوم 15 5 سنة 2005 في آه، الوطن voice dot com فيقول أنه عند آه، أنه اعتمد في ذلك على كتاب كشف الحال في وصف الخال أي الشامة الذي ألفه صلاح الدين الصفدي قبل أكثر من 770 سنة الذي قال فيه أن الخيلان دم ينبثق من بعض العروق ويحتبس في مكان يشف الجلد عنه فترى هناك شامه واضاف جاءت مقدمه الصادي الاولى لبيان معاني الخال والشامه والحسنه يؤكد المحقق السعودي ان هذا التفسير لا يبعد عما انتهى اليه العلم الحديث من تفسير لهذه الخلة وخلاصة ما توصلوا إليه كما يقول هو أن الخال أو الشامة نوع من الأورام الخبيثة حي- حيث تجتمع مجموعة من الخلايا الملونة فتكون بقعة مسطحة أو مرتفعة عن الجلد آه، تراوح ألوانها بين البن الفاتح والأسود الضارب إلى الزرقة ووجود الشامة في مكان ما من البشرة هو شذوذ أو ضعف في تلك البقعة من البشرة وهذا التحليل العلمي قد قضى قضاء مبرما على أسطورة ختم النبوة
نعم فليذكروا لنا دليلا آخر غير ختم النبوة دليل بقى عن نبوة محمد بعيدا عن ذلك
آه للأسف آه، قدس أبونا مفيش آه وقت بقى الموضوع الروحي فإحنا بنشكرك النهاردة آه على الموضوع دوت وعايز أعرض حاجة للمشاهدين في حضور قدسك إذا كان الشامة ديت ورم سرطاني أو مرض خبيث أو تجمع دموي أو أو أو فلو كان طلب من المسيح كان المسيح شفاه لأن المسيح يشفي كل الأمراض ويعين ده تمام امين وبعدين انا مستغرب جدا في حاجه كل اللي يشوفه ويبص له إنه احنا عارفين الواحد بيلبس الجلابيه بيبقى ظهره متغطي شافوه عريان ازاي وشافوه إز- وشافوا ظهره ازاي الراجل ده كان بيقعد ازاي فاحنا مش عارفين الموضوع دوت ده كسر آه، يا جماعه آه، نسيبنا من الكلام ده دلوقتي وفكروا في اللي ممكن يديك الابديه يسوع المسيح ابن الله الحي الذي ليس بدونه خلاص والى اللقاء أمين أمين